دار الحديث المصرية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد. فحياكم الله جميعا وهذا هو المجلس الثامن والستون من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري ولازلنا وإياكم في كتاب الإيمان وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاه وايتاء الزكاه والنصح لكل مسلم حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانه عن زياد بن علاقه قال سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيره بن شعبه قام فحمد الله واثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينه حتى ياتيكم امير فانما ياتيكم الان ثم قال استعفوا لاميركم فانه كان يحب العفو ثم قال اما بعد فاني اتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت ابايعك على الاسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم ثم استغفر ونزل الإمام البخاري في هذا الباب مستمر على ما بنى عليه كتاب الإيمان كله من التركيز على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان ولهذا هو هنا يسمي الدين النصيحه يجعل الدين النصيحة فيجعل النصيحة وهي عمل من الأعمال هي الدين وهذا كما قلنا جريان منه على ما أكده وبنى عليه كتاب الإيمان من الرد على من يخرج الأعمال من مسمى الإيمان الحديث الذي ساقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب هو الأول ترجم لهذا الباب بلفظ حديث لم يخرجه هو هنا في الصحيح فقوله في في لفظ الباب باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله إلى آخر الباب هذا لفظ حديث لم يرويه البخاري وإنما رواه الإمام مسلم ولم يخرجه البخاري في الصحيح حديث هذا رواه الإمام مسلم في الصحيح من حديث سهيل بن أبي صالح حديث سهيل بن أبي صالح عن عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح الزيات أبيه يعني عن عن جرير بن عن عن تميم الداري اللي هو حديث حديث الباب حديث الباب اللي هو الترجمة العنوان يعني الدين النصيحة ده عند مسلم من حديث تميم الداري بخلاف ما عندنا في البخاري فهو من حديث جرير بن عبد الله البجري وقد أخرج كما قلنا مسلم حديث تميم الداري من حديث محمد بن عباد قال حدثنا سفيان قال قلت لسهيل بن أبي صالح إن عمرا يعني ابن دينار حدثنا عن القعقاع يعني ابن حكيم عن أبيك أبي صالح السمان الزيات بحديث ورجوت أن تسقط عني رجلا أنا أتمنى أنك أنت تحدثني به بعلوم أنا سمعته من عمرو بن دينار عن القعقاع بن حكيم عن أبيك فأنا عايز تقول لي أنت على طول حدثنا أبي يبقى أنا كده إيه ارتقيت درجة بدل ما كنت بأرويه عن عمرو بن دينار عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح هأكون برويه عن سهيل اللي هو حضرتك يعني عن أبيك أبي صالح وده كده علو إن كده الإسناد هيقل واحد فيبقى إسناد أعلى كان المحدثون يعني يرحلون من أجل الإسناد العالي لولا طلب ال- الإسناد العالي لبطلت الرحلة كان الرحلة كلها بسبب إن هو عايز يحصل إسنادا عاليا وإلا كان ممكن يسمع آه، الحديث عن شيخه هذا بواسطة وده إنه قاعد في بيتهم وخلاص لكنما رحلوا إلى الأقطار حتى يحصلوا الأسانيد العالية وكانوا يرون أن النزول شؤم فإذا وسعهم أن يرووا حديثا عاليا لم يحيدوا عن ذلك ف آه، سفيان بن عيينة بيقول لسهيل بن أبي صالح وجات فرصة هو بقى حدثني أنت عن أبيك مباشرة يبقى أنا كده وفرت واحد في الإسناد يبقى هنا علو- علوت بك علوا كبيرا فطلع حظه أحسن مما كان يتصور فقال ال- سهيل بن أبي صالح قال سمعته من الذي سمعه منه أبي ده أنت حظك حلو ده أنا كنت مع أبي يوم ما سمعه من عطاء بن يزيد الليثي يبقى أنا ده أنا بس مش مش هسقط فقط واحد ده أنا كده هوفر لك اتنين هتقول بعد كده بعد ما كنت بتقول حدثنا عمرو بن دينار عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن آه، عطاء شوف في كده كام واحد في النص بين سفيان بن عيينة وبين عطاء عمرو بن دينار قعقاع بن حكيم وأبو صالح وعطاء في ثلاثة في النص أهو هو كان يطمع سفيان بن عيينة هو بس يعني يحذف منهم واحد ويروح قايل حدثنا سهيل عن أبي صالح عن عطاء يبقى في اثنين فقط مش ثلاثة لكن ده سهيل أك- كرم اخي الكرم يعني قال له انا انا كنت حاضر مع ابي في م- وسمعته من الذي سمعه منه ابي فانا انت بعد كده هتقول حدثنا سهيل عن عطاء على طول كده من غير حد تاني فده علو يعني فوق ما كنت تتوقع وكنت تحلم به فقال سمعته من الذي سمعه منه ابي كان صديقا له بالشام وهو عطاء بن يزيد الليثي يعني عن تميم الداري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحه قلنا لمن؟ قال لله عز وجل وذكر الحديث الذي ساقه البخاري كعنوان وترجمة للباب لماذا لم يذكر البخاري هذا الحديث داخل الباب؟ ده حديث صحيح ورواه الإمام مسلم ليس على شرط البخاري ليس على شرط البخاري يعني إيه ليس على شرط البخاري البخاري له ضوابط ويعني آه، اشتراطات فيما يخرج من الأحاديث فيها في غاية العلو والصحة يفوق بها الجميع يفوق بها مسلم وغير مسلم ولهذا ترى حديثا يرويه مسلم لا يرويه البخاري وترى العكس احيانا طب ايه المشكله هنا في الحديث دوت البخاري كده شايفه حديث صحيح في الغالب لانه ساقه في, في ترجمه الايه ترجمه الباب مثبتا له يعني فهو يراه حجه امال لماذا لم يسقه في, في كتاب الصحيح وي- ويجعله ك من الاصول يعني يقول حدثنا فلان ويذكره باسناده ليه كده جايبه كده مضمن في الترجمه كما قال العلماء لانه ليس على شرط البخاري ايه بقى اللي مش على شرطه فيه يعني وقع خلاف على سهيل بن ابي صالح الحديث ده فيه وقع فيه خلاف على سهيل بن ابي صالح فرواه عنه ناس عن اعطاء رواه عنه ناس من طريق ابي هريره وناس من طريق تميم الداري والصحيح فيه حديث تميم الداري وهذا الخلاف اما يكون سببه سهيل نفسه لانه كان حصل له حادث في اخر امره واثر عليه وصار عنده شيء من الوهم يعني في روايته مع كونه ثقه كبير أو يكون الخلاف ممن دون سهيل البخاري في الجملة ما كانش أصلا بيحتج بسهيل بن أبي صالح فسهيل أصلا ليس على شرط البخاري أصلا سهيل بن أبي صالح لم يخرج له البخاري في كتابه إلا مقرونا مع واحد ما ما ما خرج له رواية كده مستقلة أبدا في كتاب الصحيح لما يروي له مسلم فهو على شرط مسلم وليس على شرط البخاري والبخاري كما قلنا يعني له طريقة في الانتقاء هي أعلى شيء ممكن ليس معنى هذا أن الرجل ضعيف لا ليس ضعيفا لكن البخاري متحرز جدا وشرطه لذلك البخاري شرطه أقوى من شرط مسلم وصحيحه أصح من صحيح مسلم لأن هو يتحرز جدا صحيح هنا هو في سهيل بن أبي صالح بعض الناس مش شايف له عذر أصلا في كونه ترك الرواية عنه يعني أبو عبد الرحمن السلمي سأل الدرقطني إيه البخاري لماذا لم يخرج عن سهيل فقال الدرقطني لا أجد له عذرا أنا مش عارف سابه ليه يعني سهيل خير من أبي اليمان خير من أبي اليمان الحكم بنافع البخاري ملأ كتابه بالرواية عن أبي عن أبي اليمان دوت فدرقطني بيقول لا ده سهيل وكمان ده هذا كلام النسائي النسائي نفسه إيه، إيه، درقطني بيقول فقد كان النسائي إذا حدث بحديث لسهيل يقول سهيل والله خير من أبي اليمان الحكم بن نافع وخير من يحيى بن بكير وغيرهما وكتاب البخاري من هؤلاء ملآن كتاب البخاري مليان أبو أبو اليمان ويحيى بن بكير وما يرويش عن سائر الأنصار هو خير منهما فبيقول انا مش عارف لا اعرف له وجها انا مش فاهم هو ايه يعني وخرج الفليح بن الفليح بن سليمان والفليح فيه كلام ولا اعرف له وجها هو له كان له اكيد نظره معينه او تحرز معين او احتياط معين ولا انا مش فاهم يعني هو ليه عمل كده لكن هذا في الجمله مزيد احتياط يعني هو ما ما ينكرش عليه مثل هذا انما العكس لو هو روى عن واحد فيه كلام ممكن يقول ليه ويعتب عليه ويلام وبعدين يوم نقول بقى عذره لكن هو مش لازم يقول عذر لما ما يرويش عن واحد من الثقات لان هو ما اشترطش ان هو يروي عن كل الثقات تمام ما وتبقى احيانا هناك كما قلنا نظرات خاصه لل- للناقد في بعض الرواه ي- واخذ موقف مع- معين لشيء معين لا يلزم به الناس جميعا لكنه احتياط منه وبالتالي كما قلنا لا يؤثر شيئا فالحديث الذي ترجم لا- ترجم به البخاري اللي هو عمل عمل عنوان دوت ده كما قلنا حديث في صحيح مسلم وحديث صحيح ليس فيه اشكال لكن البخاري احتاط ولم- وتركه للخلاف الذي وقع حول سهيل بن صالح واصلا سهيل كما قلنا عند البخاري ليس من شرط البخاري ما بيخرجش عنه اي حديث اساسا آه، قال طبعا العلماء بيقولوا في حديث مسلم هذا اللي هو الحديث بتاع الترجمه وهو في الحقيقه هو اصل في الباب يعني هو عمده هذا الباب وان كان البخاري ما خرجوش لكنه عمده الباب هو اشهر حديث في باب النصيحه حديث تميم الداري الدين النصيحه البعض من العلماء بيعدوه هو ربع الاسلام ربع الاسلام يحطوه مع الاعمال بالنيات واللي ذكرناه قبل هذا بيقولوا ان هذا الحديث واحاديث الاعمال بالنيات وزت فيما يد فيما في يد الناس ودع يعني ودع ما يريبك لما لا يريبك والحديث الحديث هذه يقولون هذه هي الاسلام كله هي قوام الدين اركان الاسلام والحديث ده بالفعل بعضهم كمان كان بيقول لا ده هو مش ربع ده هو الاسلام كله النبي النووي يقول ده هو الدين كله تحت هذا الحديث الدين كله مندرج تحت هذا الحديث تحت الدين النصيحه لان النصيحه لله تعالى يعني عبادته والقيام بحقه واثبات صفات- صفات الكمال له وذب صفات النقص عنه ودفعها عنه جل في علاه سبحانه وبحمده والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم الإيمان به والعمل بسنته والذب عن عن دينه ودفع الشبهات عن عن عن, عن حديثه وتوقيره والعمل به والنصيحة لل- لل- لل- للمسلمين أن يحب لهم ما يحب لنفسه والنصيحة لأئمة المسلمين بنصحهم ودفعهم عن الظلم و ال- ال- ما- ما- لا جمع الناس عليهم وعدم نزع اليد من طاعة وهكذا فالحديث جمع كل كل مسائل الإيمان متعلقة بال بالله عز وجل وبالنبي صلى الله عليه وسلم وبكتابه القرآن حفظه والعمل به وإقامة حدوده وحفظ حقوقه وأئمة المسلمين وعامة المسلمين من بقي بعد هذا ده هو ده نظم أمور كل أمور الدنيا كل أمور الدين مندرجة تحت هذا الحديث وهذا هو حديث عمدة يعني لكن البخاري كانه استغنى عنه بما ساقه من حديث جرير وبالآية إذا نصحوا لله ورسوله فرأى أن الآية مع حديث جرير تكفي في بيان ما يدل عليه حديث تميم الداري البخاري قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم هذا الحديث البخاري رواه في مواضع من صحيحه آه، في هذا الموضع الذي معنا ورواه أيضا بعده مباشرة في الحديث الذي يليه ساقه من طريق آخر عن جرير وفيه قصة ذكرناها وسيأتي الوقوف معها بعد قليل واللي هو هنا في الأول في أول موضع ساقه من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير الموضع الثاني جاء جاء به من طريق زيد بن علاقة عن جرير بن عبد الله البجلي أيضا وساقه كذلك البخاري في كتاب آه، مواقيت الصلاة باب البيعة على إقام الصلاة وساقه من حديث محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل بنفس إسناد الموضع اللي احنا فيه الآن أول موضع الفرق بس إن أول موضع البخاري بيروي عن مسدد بن مسرهد والموضع الثاني اللي في الصلاة بيروي عن محمد بن المثنى كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان عن إسماعيل بن أبي خالد إلى آخره بإسناده يعني وساقه كذلك البخاري في كتاب الزكاة باب البيعة على إيتاء الزكاة من حديث محمد من حديث ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل فنفس البناء و- وبقية الإح- الإسناد إيه بقية الإسناد واحدة يعني وساقه كذلك في كتاب البيوع باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر من حديث علي بن عبد الله بن المديني يعني عن سفيان عن إسماعيل بنفس بنفس اسناده قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي وساقه كذلك ايضا في كتاب الشروط باب ما يجوز من الشروط في الاسلام من حديث ابي نعيم الفضل بن دكين عن سفيان عن زياد بن علاقه الموضع الاول الموضع الثاني عن جرير بن عبد الله فإلى الآن اللي بيروي عن جرير زياد بن علاقة وقيس بن أبي حازم إلى الآن وساقه كذلك أيضا في كتاب الشروط مرة ثانية من حديث مسدد عن يحيى عن إسماعيل عن قيس نفس إسناد حديثنا ونفس متن ودي من النوادر اللي عند الإمام البخاري زي ما قلنا قبل كده من النوادر أن البخاري يعيد الحديث متنا وإسنادا بلا تصرف وهو هنا كده مفيش أي فرق بين الحديثين لا إسناد ولا متن ودي حالات كما قلنا نادرة ده تقريبا ممكن يكون الموضع الثاني أو الثالث من أول الصحيح اللي البخاري بيكرر فيه الحديث في مكان تاني بإسناده كاملا ومتنه بدون أي تصرف متن أو الإسناد آه، وكذلك أيضا ساقه البخاري آخر شيء في كتاب الأحكام باب كيف يبايع الإمام الناس من حديث يعقوب بن إبراهيم عن هشيم عن سيار عن الشعبي عن جرير بن عبد الله فهو جالنا واحد كمان ثالث روى عن جرير اللي هو الشعبي بقى زياد بن علاقة وقيس بن أبي حازم وإيه والشعبي هؤلاء الثلاثة من أئمة التابعين روى هذا حديث عن جرير بن عبد الله البجلي وساقه بس هنا في الموضع دوت في موضع الشعبي اللي هو آخر موضع في صحيح البخاري في زيادة مهمة جدا قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المواضع السابقة على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وده طبعا ده بعض السمع والطاعة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة بعض بعض من السمع والطاعة، سمع والطاعة ده يشمل كل أمور الإسلام، كل أمور الديانة يعني. فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم، وفي كمان حتة الزيادة دي. فلقنني فيما استطعت السمع والطاعة فيما استطعت والنصح لكل مسلم. ورواه الإمام مسلم كذلك من حديث أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير وأبو أسامة وابي اسامه عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن جرير بمثل روايه البخاري الاولى. ورواه كذلك من حديث ابي بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن زياد بن علاقه وذكر الحديث كذلك. ورواه اخيرا من حديث سريج بن يونس ويعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي اللي هو اخر روايه عند الايه؟ عند البخاري. هذه هي هذا تخريج هذا الحديث من الصحيحين طبعا له طرق أخرى كثيرة لكن دي أشهر أشهر الطرق البخاري قال حدثنا مسدد ومسدد ده سبق معنا أكثر من مرة وهو مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد الأسدي البصري أبو الحسن ثقة حافظ يقال إنه أول من صنف المسند في البصرة أول من صنف المسند في البصرة مسدد على قول بعضهم يعني ويقال ان مسدد لقب وان اسمه عبد الملك بن عبد العزيز وهي غريب مسدد بن مسرهد بن ابن مسربل ابن بعضهم كان يقول بقى ابن مراعبل ابن مشربل ابن فكان بعضهم يعني يمازح ويقول هذا مش اسم ده رقية العقرب من باب الممازحة يعني لكن هذا لا يثبت والصحيح انه انه يقف عند مستورد الاسد دوت ما فيش فيه كلام اللي بيقولوه يقولوه بقى مسربل ومقاطبل ومقربل ومراعبل ده يعني من باب المزاح او التزايد اللي خصت به الطرفة يعني مسدد هنا يروي عن يحيى ويحيى هو ابن سعيد بن فروخ القطان الإمام الشهير أبو سعيد القطان البصري الثقة المتقن الحافظ الإمام القدوة أحد أكابر أهل زمانه الذي كان يقول الإمام أحمد فيه حدثني الذي لم ترى عيناك مثله يحيى بن سعيد القطان والإمام أحمد لما يقول حاجة زي كده دي كبيرة يعني خالص يقول حدثني الذي لم ترى عيناي مثله أو لم ترى عيناك مثله يحيى بن سعيد القطان وده إمام هذه الطبقة وشيخ الشيوخ يومئذ شيخ هذه الطائفة كلها يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني وأبو عمرو الفلاس والمجموعة دي كلها اللي هم نجوم الدنيا يومئذ كلهم تلاميذ يحيى بن سعيد القطان ويحيى القطان هنا بيروي عن إسماعيل بن أبي خالد إسماعيل أيضا سبق ترجمته وكذا ترجمة القطان مرارا معنا قبل هذا مرة وهو اسماعيل بن خالد الأحمسي مولاهم البجلي الثقة الثبت مات سنة, سنة 46 و100 اسماعيل بن أبي خالد بيروي عن قيس بن أبي حازم وقيس بن أبي حازم واسماعيل بن أبي خالد وجرير بن عبد الله كلهم بجليون كلهم من قبيلة واحدة الحديث ده حديث يعني إيه كده بيتي يعني سمعنا بخالد باجلي بيروي عن قيس بن حازم باجلي ايضا وقيس روى عن جرير بن عبد الله باجلي وهو كذلك باجلي فالجماعه كلهم من من بجيله وقيس بن ابي حازم الامام العالم الثقه الحافظ ابو عبد الله البجلي الاحمسي الكوفي واسمه ابي حازم اسمه حسين بن عوف وابو حازم دي كنيه مشهور هو بكنيته جدا وابو ده من الصحابه ابو حازم صحابي وقيس برضه كان خلاص يعني كان بس فاضل له ولا حاجه يوم وكان ممكن يكون صحابي لكن لم يكتب له هذا الشرف لانه آه، اسلم واتى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه فقبض نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق يا سلام حاجه طبعا يعني يعني هذا فوات ما بعده فوات هذا هذه حسره ما بعدها حسره ان هو رايح في الطريق ليلقى النبي صلى الله عليه وسلم واذ به يحرم هذا الشرف فيكون صلى الله عليه وسلم قد مات وهو في الطريق ولا يدركه فيصير من اكابر التابعين ومن المخضرمين كمان لكن لا يثبت له شرف الصحبه لانه لا تشرف ما, ما تشرف بلقاء النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وهذا هذا رزق دي ارزاق يعني فضل الله يؤتيه من يشاء وابوه طبعا كما قلنا صحابي ابو حازم له صحبه يعني وبعض الناس كان بيقول ان قيس نفسه له صحبه لكن هذا لا يثبت روي هذا من طريق في من طريق في اسناده متهم يعني لا يثبت ان هو ادرك النبي صلى الله عليه وسلم ولا سمع منه ولا شيء لكنه كان مع ذلك من كبار علماء زمانه وقد سمع طبعا روى عن ابي بكر الصديق وعن عمر بن الخطاب وعن عثمان بن عفان عثمان بن عفان وعن علي بن ابي طالب وروى عن العشره المبشرين بالجنه ويقال انه لم يسمع فقط من عبد الرحمن بن عوف من العشرة روى عن تسعة من العشرة وعبد الرحمن بن عوف لم يسمع منه وبعضهم يقول روى عن العشرة جميعا ما فيش حد فاته من العشرة طبعا هذه خلة كبيرة دي حاجة عظيمة جدا وأدرك العشرة المبشرين بالجنة ده رجل قديم قوي يعني ما ما فاتوش حد ده هو بس كان قلنا كلها كان ممكن كلها أسبوع ولا حاجة لو كان بدر شوية كان بقى صحابي وبقى زيه زيهم وكان أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكن فاته ذلك النور وروى عنه طبعا الكبار ابو اسحاق السبيعي واسماعيل بن ابي خالد وسليمان بن مهان الاعمش ومجالد بن سعيد والحكم بن عتيبه هذه الطائفه واخرون. قال سفيان بن عيينه ما كان بالكوفه احد اروى عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قيس بن ابي حازم. انه ادرك ادرك الاكابر كلهم. وقال ابو داود اجود التابعين اسنادا قيس لانه ما فيش بس غير ان هو يقول لك ابو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ترفع الستر وترى رسول الله ما فيش حد تاني صلى الله عليه وسلم يعني اسناد عالي اسناد منير اسناد نظيف ما فيش بعد كده ما هو الا ان ترفع الستر واي ستر ده ستر الكبار ابو بكر عمر عثمان علي حاجه كده يعني حاجه فخمه او حاجه فخيمه جدا آه الامام يعقوب بن ابي شيبه بيتكلم بيصف طبعا كان في اشكال متك... كل كل كلام يسير في في قيس بن ابي حازم فيعقوب بن شيبة يعقوب ده برضه من الكبار ده من تلامذة ابن المديني وطبقة الإمام أحمد والناس الكبار دول يعني يقول أدرك قيس أبا بكر الصديق وهو رجل كامل وأخذ يثني عليه إلى أن قال وهو متقن الرواية وهو متقن الرواية إيه أبو بيقول أجود الناس أجود التابعين إسنادا وقد تكلم أصحابنا فيه فمنهم من رفع قدره وعظمه ناس رفعوه فوق قوي قالوا أجود الناس إسنادا في التابعين وبعضهم يعده من أصح الأسانيد تمام صح عشان ابو بكر الصديق قيس بن ابي سعيد بن ابي خالد عن قيس بن حازم عن ابي بكر الصديق مثلا بعضهم بيحطوا فوق خالص اجل الاسانيد من اصح الاسانيد يعني وبعضهم كما فهو يقول فمنهم من رفع قدره وعظمه وجعل الحديث عنه من اصح الاسانيد ومنهم من حمل عليه وقال له احاديث مناكير والذين اطروهم حملوا عنه هذه الاحاديث على انها على انها عندهم غير مناكير وقالوا هي غرائب ما هو الفرق بين المنكر والغريب ده بس شعره يعني عشان كده دايما المفاريد هذه هي مظنه المناكير وبعض لذلك بعض العلماء اصلا بيعل بس مجرد التفرد لانه خلاص يعني قلما ينجو من ذلك ولا يكادون يقولون الا الا الا غرائب الايه الثقات الاكابر اللي هو يقبل من مثلهم التفرد فاللي بيثني عليه ويعني وشايف ان هو شيخ زمان وامام وكلام من ده لما يجي لما يروي احاديث غرائب لا يرويها غيره يقول لك لا هو اهله ان يروي مثل هذا امال هو يتفرد عن الناس بايه؟ لما راجل ثقة حافظ واسع الرواية كثير النظر ولو سمع من الأكابر من أصحاب سنة طب ما لازم يروي حديث ما يرويهاش حد ثاني غيره. ما ما هذا هو هذه هي حصيلة التفرد وحصيلة الإتقان والحفظ الواسع والرحلة وكثرة المشايخ لازم هذا حديث مش عند حد أغرب بها على الناس ما فيش حد سمعها غيري مثلا فبعضهم كان يتحمل منه هذه الأمور ويقول يتحمل منه هذا يقول هذه غرائب يعني ليست مما ينكر عليه والبعض يقول لا والله يعني هذه غرائب ولا ولا ولا يتحمل فيها في في في فينكرها عليه وده محل ايه محل بيكون محل اجتهاد احيانا من من بعض النقاد يعني ودي وهذا نص مم- مهم جدا في هذه المساله حقيقه يعني يبين ان ان قد تختلف الانظار في مثل هذا لما يكون السبب هو مثل ذلك يعني ال- ال- ان بعضهم يعدها مناكير والبعض يعدها غرائب لان ساعتها هو الاشكال كله تفرد المشكله هنا كلها هو تفرد بها فمن يراه اهلا لقبول ما يتفرد به وليس ذلك بطعن في حفظه ولا مسقط لقدره بيقول هذه غرائب الصحاح يقول كل الثقات لهم غرائب وفي حد من الثقات ملوش غرائب اكابر الثقات كل واحد منهم واحد يتفرد بها مفيش حد بيرويها غيره وتقبل وان كان وان كان وان كان حديثا فردا ويقبل لان هو اهل ان يقبل منه مثل هذا لم يثبت فيها انه اخطا لم يثبت خطاه فيها يعني ما فيش حجه ان هو مخطئ في ذلك لكن لو انه ثبت انه مخطئ فيها او ان هو حاول يتحمل هذا التفرد ساعتها تبقى منكره وده كثير من المفاريد بيكون كده فعلا عامه الغرائب كده عامه الغرائب بتكون من الشق دوت الشق الواقع ده اللي هو اما ان صاحبه لا يحتمل مثل هذا الغرائب، او انه ده وهم وهم من اوهامه وقليل جدا اللي بيكون من الصحاح ل- بسبب ان هو راجل لم يثبت انه اخطا فيه بالعكس ده هو حاله يتحمل ذلك وقرائن تقول ان هو يمشي ولهذا هذا محل نظر دقيق عند النقاد ما فيهوش يعني كده ايه ما- مش خط واحد يعني يقول هناك من لم يحمل عليه في في في الحديث شيئا يعني مفيش ناس في بعضهم تكلموا بس مش في مش- مش في روايته للحديث وانما حملوا عليه في مذهبه وقالوا كان يحمل على علي ولكن المشهور انه كان يقدم عثمان وده راي عامه اهل السنه والجماعه ان عثمان خير من علي رضي الله عنهم جميعا وعلي يتلوه في الفضل وده اجماع الصحابه يومئذ الصحابه قدموا عثمان على علي رضي الله تعالى عنه وولوا عليهم الاول ومن يرى ان علي خير من عثمان هذا يجري ب- بال- بال- بالمهاجرين والانصار وشايفهم ناس كده مش مظبوطين ده طبعا ده كلام فعلا مفيش حد يقبله يعني لكن في الجمله ال- ال- الراجل طبعا كونه كان موجود في ال- في الكوفه والكوفه هي يعني كلها لعلي رضي الله عن علي أهل الكوفة كما قلنا في لقاء سابق يعني التشيع فيهم غالب لأن هؤلاء هم يعني كان فيهم سيدنا علي رضي الله عنه كان مقيم عندهم وكان أقرب الناس إليه طبيعي مثل هذا الأمر يولد محبة زائدة ويولد يعني آه، اهتمام زائد وعناية بشأنه وكان التشيع فيهم غالب فقل ما يخرج من الكوفة أحد إلا وفيه مسحة تشيع يعني ميل لعلي وإن لم يكن كما قلنا في حط على الصحابة الكابر السابقين العلي من الصحابه الاجلاء ابي بكر وعمر او عثمان ما- ما- ممكن ما يكونش عنده مشكله معاهم خالص في حاجه بالعكس يحبهم ويجلهم لكن هو قلبه ميال شويه لسيدنا علي ما فيش مشكله ده طبعا اشكال اي نعم لكنه مش مش مش مش, مش كبدعه الرفض ولا الغلو في التشيع الذي ظهر بعد كده و- وضرب بجيرانه وطفح به الكيل في كل زمان ومكان ده غير دوت خالص فالراجل كان في مكان كله كده فطبيعي هم لما لما مش هيلاقوه على نفس الدرجه دي من الغلو في الحب لسيدنا علي اكيد هيقولوا ده راجل مش مظبوط هو كده في العاده كده ان ان إن ال- ال- ال- المجموعه كلها شايفه ان ده حد ادنى يعني حد الادنى كده تغ- تغ- تغالي مش هتغالي يبقى أنت ضده في ناس بتفهمها كده ولذلك هو تكلم في بعضهم من هذه الجهه لكنه احد الاجلاء من الرواه إيه، ال- ال- ال- الائمه يعني المشاهير اللي حديثهم رواه الناس وتناقلوه ووثقه ال- ال- العلماء بل ان ابن معين كان يرى ان ان يقول ان ان قيس يعني دوت قيس بن ابي قيس بن ابي حازم اوثق من الزهري ومن السائب بن يزيد ودول ناس ائمه طبقتهم الزهري ده يعني امام الائمه فما ابن معين يقول ان ان ان قيس اوثق من الزهري ده ده توثيق عالي جدا انه بيرفعه الى مقام عالي جدا والزهري شوف الزهري كان لهم الاحاديث يتفرد بها ولا يرويها غيره وت- ويقبلها ما فيش حد يردها له في الغالب الا يعني تمام مقبوله عاده ان الزهري امام واسع الروايه ثقه ثابت حجه امام الائمه احفظ من احفظ اهل زمانه فطبيعي ان هو يتفرد ويروي احاديث ما يرويهاش غيره غرائب وكلام من ده فالمعين بيشوف بيقول ان إن قيس ده اوثق من الزهري نفسه واوثق من السائب بن يزيد كمان وده رتبه يعني كده بيرفعه رتبه عاليه جدا وكذلك وثقه غير واحد من الائمه وكما قلنا المشكله كلها ان بعض الناس كان ممكن لموقف ما معين كان يرى ان غرائبه هذه تدخل في حيز المناكير والاخرون يقول لا هو ما يص- ما يصلش لهذا هو أي نعم تفرد بس هو من العمده والثقه والثبت بحيث تقبل مفاريده هو أهل الاحتمال عنه هذا ده موضع الايه موضع الفيصل في من يحكم بهذا او بهذا اللهم الا يعني يكون إن- انه على على ثقته يكون له حديث منكر ده ما لا يعيبه ما فيش اي حد يعني ينجو من مثل هذا يعني فيش حد ما اخطاش كل الاكابر من الناسخات عندهم احاديث اخطاوا فيها بضريبه انه بشر انه بشر بشر لازم يخطئ لكن بتبقى حاجه نادره جدا بتبقى حاجه نادره وهناك الحجه قائمه على انها غلط تجد الناس متفقين ان ده خطا او الدلائل كلها قائمه على ان ده خطا ووهم منه مثلا وده لا يعيبه في شيء وبالتالي برضه ما ما- ما ما ينسحبش على كل احواله يعني إيه، قال ابو خالد الاحمر كان يقول لابن نمير يا ابا هشام اما تذكر اسماعيل بن ابي خالد وهو يقول حدثنا قيس بن ابي حازم هذه الاسطوانه الراجل عامل زي الاسطوانه هو الثقه الثبت مثل الاسطوانه الاسطوانه هذه يهزها حاجه الاسطوانه اللي هي العمود بتاع ال- عمود الحجر ده اللي اللي في المسجد ده الضخم دوت الحجر ده يتهز ما يتهزش ده حاجه يعني ثابته ثابته ثبوت الجبال فيقول له كان قيس بن كان اسماعيل بن ابي خالد يصف قيس بن حازم بانه كان اسطوانه يعني ثبت حجه يعني آه، طبعا ال- ال- قيس بن ابي حازم آه، كبر حتى اخ- اختلط وده كان يقع لبعض الرواه جماعه منهم لما كبر بهم السن او حصل لهم بعض الافات او الامراض او فقدوا عزيزا حصل عندهم تغير في العقل وما عادوش بايه ما عادوش بيروى عنهم ما عادوش يضبطوا يضبطوا رواياتهم يعني فوقع هذا ايضا لقيس ابن آه، ابي حازم تمام آه، ولأنه بقى جاوز المئة جاوز جاوز المئة مات رحمه الله تعالى سنة سبع أو ثمان وتسعين آه، و نعم هذا ما قاله أحمد بن زهير وأحمد- وعن علي بن معين وجماعة يعني رضي الله عنه ورحمه قيس بيروي هنا عن جرير بن عبد الله البجلي وجرير بن عبد الله البجلي صحابي مشهور كان يلقب بيوسف هذه الأمة لأنه كان من أجمل خلق الله فكان يلقب بيوسف هذه الأمة مات سنة 51 وقيل بعدها إيه، جرير بن عبد الله الباجلي بيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بيقول آه، بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة طب ما ذكرش باقي الأشياء ما ذكرش الصوم والحج الحاجات التانية دي ليه؟ الحديث اللي قلنا لكم عليه من شوية لما قرأنا تخريج الحديث آخر موضع في الصحيح قال بعث على السمع والطاعة على السمع والطاعة فده ده أي حاجة ما ز- ما ذكرتش هنا فهي داخلة في السمع والطاعة فهي داخلة في السمع والطاعة بعض العلماء يقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع أصحابه كل وقت بما يستدعيه الحال إما تجديد عهد أو أو تأكيد على أمر ما مبايعات ما كانتش كلها س- يعني على كل الاسلام وعلى كل حاجه حسب ما يقضيه الحال ممكن هنا مثلا يبايعهم على سمع والطاعه على على على اقامه الصلاه وإيتاء الزكاه وصلوا دول اهم حاجه مثلا يومئذ وهم كان عندهم الشهادتين خلاص موضوع منهم فيهم منتهي فكانت ال- البيعات تاتي على حسب ال- الم- المحتاج ل- لتثبيته من او تجديده او التركيز عليه او مزيد عنايه به وهكذا تمام ولذلك آه، لا تستغرب لما تجد في روايه اقام الصلاه وإيتاء الزكاه وروايه اخرى ما فيهاش هذا فيها مثلا آه، السمع والطاعه آه، حتى لو قلنا ان السمع والطاعه ده اخص من المعنى العام لهم فهو ده كان ممكن يكون في وقت كانت كان كان كان, كان يحتاجون التركيز على هذا ولكن في الحقيقه ان السمع والطاعه هي اعم هي تشمل كل كل كل كل امور الديانه فيدخل فيها آه، جميع ما ذكر من اقام الصلاه وايتاء الزكاه وغير ذلك يعني نعم في هذا الحديث في بعض الروايات عند ابن حبان قال فكان جرير فكان جرير إذا اشترى شيئا أو باع يقول لصاحبه اعلم أن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك فاختر يقول له يعني كان ينصح إلى درجة عجيبة جدا كان جرير على بالي إذا- إذا باع أو اشترى ينصح إلى درجة ع- عجيبة لكن ممكن يجي على نفسه شوية لأنه بايع على السمع والطاعة وعلى على- بايع على النصح بايع على النصح لكل مسلم فبتعامل كانه اللي قدامه دوت هو شخصه ينصحه كما كان ين... كما كما لو انه ينصح لنفسه فيقول له يا اخي احنا اللي, اللي احنا اخذناه ده احب الينا مما سنعطيك فانت ركز انت تبيع ولا لا يعني لو عايز ترجع في كلامك ارجع مش يصدق ما ياخدهاش ويجري يعني ما ما صدق يقول له كويس أنا مش واخد باله لو عرف ان مهمه او ما كانش باعها لا ده هو بي- بياكد له يقول له ده حاجه دي مهمه واحنا محتاجينها اكتر مما تتصور لو عايز ترجع في كلامك انت حر اختار ويخيره يعني وروى الطبراني في ترجمته أن غلاما اشترى له فرسا ب 300 درهم فلما رأى رأى الفرس عجبه وشعر ان هو يسوى أكثر من كده بكتير فجاء إلى صاحب الفرس وقال له يا هذا إن فرسك خير من 300 يسوى أكثر من 300 فلم يزل يزيده يقول له خلاص نبيعه ب 400 يقول لا برد- بس يسوى أكثر من 400 يقول له خلاص يا عم ب 400 450 يقول لا لا يسوى أكثر من 450 هو مين البي- مين البائع ومين المشتري؟ مين اللي بيقعد ده المفروض العكس المفروض المشتري يقول لك 500 البائع يقول لك 500 يقول لا آه كويس ابو 400 آه، يقول لك لا ده كويس، يجي يجي ب 200 تمام زي الناس كده تلاقي ناس مثلا بتفاصل خاصه اللي يعرفوا ان الشخص ده بيفاصل كويس فبيرفعوا قوي تلاقي مثلا السلعه مثلا ثمنها 100 جنيه ولا حاجه يقول له 10000 هو عارف ان هو هيخسف بيها الارض تمام فتلاقي تلاقي حاجه غريبه تلاقي هو بك- كاتب رقم وبيتكلم في رقم وفي الاخر بيبيع برقم خيال علمي يعني حاجه مالهاش اي علاقه اطلاقا ده انت حرامي لو بعت بالرقم ده يبقى انت حرامي بقى تمام فالعكس إن دايما اللي بيساوم بيقعد ايه يماكس ويكسر الراجل اللي بيشتري مش اللي هو يقعد يقول له زود يقول له 300 يقول لا بس يسوى اكتر من 300 ما يقول اكتر من كده شويه يقول له خلاص 400 يقعد إيه. ظل به حتى اعطاه 800 درهم يعني ضعفين ونص او ضع- اكثر من ضعفين قريب من ثلاثة اضعاف اي نصح هذا هو بيقول انا لو مكانه هبيعه بكده هو بيفكر بيقول انا لو مكان الراجل دوت وببيع البتاع ده انا هبيعه وهبقى عايز اكسب فيه الرقم دوت فانا بالتالي هعطيه له حتى لو ما كانش طالبه يعني حاجه طبعا هذا هذا علو تام في مساله الايه مساله ال- ال- النصح ال- الحديث الذي يليه في نفس السياق لكن ذكر فيه قصه ايضا اخرى وهو حديث أبي أبي النعمان قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات مرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم لما يقول له بايعك على الاسلام يقول له والنصح لكل مسلم كان دي حاجه كبيره جدا حاجه مهمه جدا في حياه الانسان ان يكون نص- نصوحا للناس ما يكونش يعني إيه، مضللا لهم ولا يسكت عن النصيحه ما استطاع ذلك سبيلا قال فبايعته على هذا ورب هذا المسجد اني لكم لناصح انا بنصحكم اقول لكم اهدوا يعني ما تعملوش مشاكل ما تضطربوش لغايه ما يجيكم امير تاني فورب هذا المسجد اني لناصح لكم انا مش عندي اي مصلحه في هذه النصيحه انما فعلتها لانني قد بايعت عليها فانا مش قادر اسكت لازم اقول لكم كده يعني باب النصيحه فقط ثم استغفر ونسى والحديث هذا هو الحديث السابق تخريجه هو هو يعني لكن هنا روايته اياه عن عارم البخاري يقول حدثنا ابو النعمان وابو النعمان محمد بن فضل الشهير بعارم وليس فيه من العرامه شيء العارم ده اللي هو الايه الشخص الخبيث الف... الف... الشيطان يعني يقولوا هذا طفل عالم او غلام عالم يكون كده ولد يعني عفريت ومغلب الدنيا كلها ويعمل الحاجات التي لا يمكن يتصورها احد فلا يجنن أه- اهله ده يقولوا عالم ده ولد عالم يعني شهيد يعني ع- عفريت كما يقول او شيطان كده يعني فعالم هذا لقب لكنه ل- في عكسه هو الرجل كان من الصالحين ما كانش له من العرامه اي شيء هو محمد بن فضل ابو النعمان الامام الحافظ الثبت ابو النعمان السدوسي البصري سمع حماد بن سلمة وجرير بن عبد جرير بن حازم وثابت الأحول وعبد الوارث وأبا عوانة وجماعة وروى عنه البخاري وأحمد بن حنبل وعبد بن حميد ويعقوب الفسوي وابن وارة خلق كثيرون جدا قال الزهلي حدثنا محمد بن الفضل عارم وكان بعيدا من العرامة ده راجل كان راجل طيب ما فيهوش حاجة خالص من العرامة اللي هي الفساد يعني وقال ابن وارة حدثنا عارم الصدوق المأمون والعارم تغير في آخر عمره تغير كما قال البخاري العالم تغير في آخر عمره لكن طبعا رواية البخاري عنه قبل تغيره هذا ما يرويه البخاري في الصحيح عن عالم فإنما رواه عنه قبل أن يتغير لأنه هو البخاري من أعلم الناس بتغيره من أعلم الناس بحاله وتغيره نفسه قال تغير في آخر عمره فمش ممكن يكون بيروي عنه أحاديث بعد التغير وبعد التغير في الغالب لا يروى عنه شيء وحتى هذا الرجل يعني بالذات لا ي- لم يحفظ عنه اشياء بعد تغيره الا ممكن حديث ولا حاجه ولذلك الامام الذهبي اتخانق خناقه كبيره جدا مع الامام ابن حبان بسبب عالم دوت لان ابن حبان فيه شده في العباره شويه الامام ابن حبان ابو حاتم آه، ابو حاتم بن حبان البستي صاحب كتاب الثقات وصاحب كتاب المجروحين رجل يعني كان من اكابر الحفاظ وكان من العباقره وله كتب كثيرة جدا مما يعني يصح أن يقال عنها هي من مسيلات لعاب المحدثين تسمع سامي كتبه كده إيه رأيك يجري يعني وقد فقد معظمها وأحرق كثير منها لأنه كانت تهم في آخر أمره بالفلسفة والزندقة وكده ويعني ضاعت أحرقت كتبه وضاع كثير منها وخبئ كثير منها لكن كانت كتب قليلة القدر واللي يشوف كتبه الموجودة الآن يعرف أن هذا الرجل كان إماما فذا كبيرا لكن إيه، اللي هو كان فيه شدة شوية كان فيه شيء من الشدة في العبارة والتهويل يعني تجد لما تمس- تقرا مثلا كلام العلماء في الراوي وتروح تلاقي تروح تشوف ابن حبان بيقول تلاقيه بيقول كلام صعب يعني قوي يعني مثلا هم قالوا في مثلا له مناكير يقول لك وكان فاحش الغلط فتلاقيه كده بي- بناء عبارات تقيله شويه احيانا وعلى هذا ال- التشدد التام في الجرح تلاقيه في الت- في التعديل متساهل شويه يعني يعني شرطه اخف شويه فم فيورد في مثلا هو من من من من- من منهجه ومن ومن قوله ومذهبه ان ان حامل كل علم عدل وبالتالي هو ممكن تلاقيه وضع في كتاب الثقات الروايه اللي هو ما يعرفهمش اصلا يعني يقول لك فلان عن فلان لا أع- لا اعرفه ولا اعرف اباه او فلان ابن فلان لا اعرفه ولا اعرف اباه وحاطه في كتاب الثقات عادي لان هو اما الشرط عنده ل- شرط الضعيف عنده ان هو يذكر بضعف ان حد يطعن فيه وده ما طعنش فيه ده راجل روى الاحاديث راوي راوي روايه موجود في الاسانيد يعني الناس بتروي عنه بس ما حدش جرحه بشيء فيحطه في الثقات لغايه ما يطلع له حد يجرحه يوديه بقى المجروحين فهو كان يعني ال- الناس يقول ان ده تساهل بعضهم يقول ده تساهل يعني في المساله وبعض يقول ده لا والله ده مذهبه كده مش تساهل ولا حاجه تساهل لما يكون هو بيقول حاجه وما يعملهاش لكن هو الراجل على وفق قاعدته وقاعدة شيخه ومجموعة من العلماء هو كده ماشي على الرأي وصح الشاهد ان هو كان شهيد العبارة جدا ولذلك آه، آه، تكلم في آه، في في في عارم بكلام شديد يقول اختلط في آخر عمره وتغير حتى كان لا يدري ما يحدث به فوقع في حديثه المناكير الكثيرة المناكير الكثيرة فيجب التنكب عن حديثه فيما رواه المتأخرون فإذا لم يعلم هذا من هذا ترك الكل ولا يحتج بشيء منها ده الراجل ده, ده, ده خلص عليه خالص يعني كده طلعه ما فيش حاجة خالص طبعا هذا كلام غاص جدا الإمام الذهبي فكان رده عليه عنيف قوي ليه؟ لأنه بعد ما بعد ما ذكر اختلاط العارم قال قال فرج عنا الدار قطني في شأن عارم فرج عنا هذا الكرب يعني فقال تغير بأخرة يعني في آخر عمره وما ظهر له بعد اختلاطه حديث منكر وهو ثقة الحمد لله فرجت اه هو تغير واختلط بس هل روى شيئا بعد اختلاطه؟ لا كان جماعة من أهل الاختلاط إذا اختلطوا أو تغيروا أهلهم يحبسوهم أو الناس ما ترويش عنهم فربنا كده كريم ويحفظ عليه حديثه لأنه لو روى عنه الناس بعد اختلاطه يبقى في لخبطة شوية يبقى لازم نشوف إذا كان هؤلاء روى عنهم قبل ولا بعد يبقى لخبطة فيسقط بعض حديثه لكن عالم الدار قطني وهو إمام أهل هذا الشأن في زمانه سيد أهل زمانه قال تغير بأخرة وما ظهر له بعد اختلاطه حديث منكر يعني ما فيش حد روى عنه شيئا من الايه من هذه الاحاديث اللي رواها بعد بعد بعد اختلاطه او هو نفسه امتنع المهم ما ما, ما ظهرش له حديث واحد منكر وهو ثقه فهذا الكلام افرح جدا الحافظ الذهبي وقال فرج عنا الدار قطني في شان عارم فكها علينا يعني فانظر قول امير المؤمنين في الحديث ابي الحسن عجبه بقى لازم يقول عليه يمدحه باحسن ما فيه آه، الحسن الدار قطني يعني وهذا امير المؤمنين في الحديث في زمانه اعلم اهل زمانه بالعلل ولا ولا اليوم من بعده تقريبا مفيش حد جه في هذه اللحظه عالم بالعلل كابن الحسن الإيه؟ للدارقطني. قال ف- فانظر كيف فانظر قول امير المؤمنين في الحديث ابي الحسن يعني الدارقطني وتفريجه في شان عالم وقول هو لم لم يضع له حيث بعد اختلاطه منكر. فاين هذا من قول ذلك ذاك الخساف المتفاصح ابي حاتم بن حبان في عالم. ما هو متضايق بقى الواحد لما بيكون متضايق احيانا يطلع منه كلمه كده ولا كده فهو الراجل يعني قال ده خسف بيه الارض. قال فانظر فأين هذا من قول هذا الخساف يعني الذي خسف به الأرض يعني الراجل مش قال في كده ما بيتكلم ويتفاصح بيقول كلام كبير وفخم وضخم يعني بس في الآخر ما تلاقيش تحتيه معاني صحيحة ده عبارة عن تهويل قال فأين هذا من قول ذلك الخساف المتفاصح أبي حاتم بن حبان في عالم طبعا هو كده مش بيشتم أبو حب- ابن حبان ولا حاجة ده هو بس يعني إيه بينقده نقدا شديدا بيصفوه بصفات أي نعم قد تكون صحيحة لكنه اختار أيضا عبارة صعبة كما اختار ابن حبان عبارة صعبة في عالم كأنه يعني بيقول له دي بدين حاجة زي كده يعني فلما نقل كلامه أنه فوقع في حديثه المناكير الكثيرة فيجب التنكب عن حديثه وكذا قال ف- فأين ما زعمت من المناكير الكثيرة لم يذكر منها حديثا طب ما تقول لنا واحد منها الحديث الكثيرة المنكرة دي ولا حديث عندك منه طب لازمته ايه الكلام الكبير دوت بلا ما فيش ليه واقع وليش حقيقة الشاهد ان الرجل كان ثقة حافظا كبيرا لكنه اختلط في آخر عمره اختلط في آخر عمره و وقعت له اخطاء حقيقه لكن لم تكن كثيره بالدرجه التي يمكن ان يقال ان هو آه، كثرت المناكير في حديثه و- واشتهرت كما قال الإيه الحافظ ابن حبان رضي الله عن الجميع وغفر لهم ورحمهم. آه، قال سليمان بن حرب إذا ذكرت أبا النعمان فاذكر أيوب وابن عون. يعني دي رتبة عالية جدا أيوب السختياني وابن ابن عون دول عبد الله بن عون دول من أكابر الأئمة. فبيقول إذا ذكرت أبا النعمان عالم فاذكر هؤلاء ده دول كلهم طبقة واحدة نظام واحد م- مقام واحد في العلم يعني والفضل قال العقيلي قال لي جدي ما رأيت بالبصرة شيخا أحسن صلاة من عالم كانوا يقولون أخذ الصلاة عن حماد بن زيد عن أيوب قال وكان عالم أخشع من رأيت رحمه الله إيه، يقول إن عالم كان أحسن الناس صلاة وأخذ الصلاة إتقان الصلاة والخشوع فيها تعلم هذا من حماد بن زيد وحماد اخذ هذا ال... هذا السمت وهذا الخشوع تعلمه من ايوب السختياني وايوب ايوب رضي الله عن الجميع. إيه، من لطيف ما ما ما, ما, ما ذكر في شان عالم وبه نختم ترجمته ما رواه محمد بن المنذر عن بعض شيوخه قال كنت عند عبد الرزاق وبقيت علي بقيه من حديثه واردت السفر وكنت عند عبد الرزاق صنعاني في اليمن يعني بسمع منه حديثه سمعت منه جزءا كبيرا وباقي بقيه باقي مثلا ليا كم ك- جزء من احاديث لم اسمعه بعد وعايز اسافر فعايز بدي اقول له يعني معلش يعني ركز معايا شويه عشان اخلص الروايه قراءه عليك واروح وامشي قال فقلت لعبد الرزاق فانتهرني انا فضيلك يعني انت مش ورايا غيرك ما انا عندي كثير من الناس جايين يسمعوا ازاي اقعدك لوحدك وكده يعني قال فقلت له بقيت علي بقيه واردت السفر محتاج اسافر وخلصني يعني قال فانتهرني فرحت مغموما فنمت فرايت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي ما لي اراك مغموما زعلان ليه الراجل ده خرج من بيته ليطلب الحديث ملوش غرض تاني الحديث يومئذ ما كانش بيجيب اي حاجه يعني صنعة المفاليس مش وراه لا وراه ارزاق ولا وراه وظائف ولا بتاع فالذي يطلب الحديث ده راجل في الغالب ان شاء الله اذا وفق يكون مخلص بيصرف فلوسه كلها على الرحلات والمروح وجاي ويسمع ويكتب ما- ما بيطلعش بحاجه مش عنده وظيفه مستنيه بس ما يبقى محادثه يشتغل حاجه الفقيه مثلا يلاقي مثلا وظيفه يلاقي مثلا يشتغل قاضي يشتغل مفتي يشتغل اي حاجه هيلاقي شغل كتير يعني لكن المحدث ملوش اكل عيش غير ان هو يحدث فقط وببلاش ولو خد فلوس العلماء يطعنوا فيه ويطروا عنه يطعنوه بذلك يعني هو يصرف اللي وراه واللي قدامه ويقعد يحدث ببلاش لو طلب من حد درهم يقولوا كان ياخذ على حديث اجرا فيتركوه ما يقولوش عنه حاجه خالص فيتخرب بيته اكتر ما هو مخروب تخرب بيته بقى دنيا واخره ما هو راس ماله الحديث كمان مش هيروي عنه حديث امال كان بيتعب نفسه ده كله ليه؟ كان عندهم ان هو تترك الواحد بحاجه موت يعني يعني هو ان هو يتعمل في اي حاجه ماشي بس ان ما فيش حد يروي عنه او يترك دي مصيبه المصايب فاكرين لما عبد الرزاق ذكرناه راح مكه و- وحضر له الناس يوم ويومين وثلاث يوم ما جاش حد خالص فذهب وتعلق باستار الكعبه وقال اي رب أمحدث أنا؟ أنا عملت حاجة غلط؟ أنا أنا ما عملتش حاجة، الناس راحت فين؟ أين الناس؟ وأنا وحش عملت حاجة يا رب؟ وقعد مش مصدق، حتى قالوا له إن قتيبة بن سعيد دخل دخل مكة وأيامه هيمشي فقال الحمد لله فرجت عنه يبصروا يومين وهيروح ويرجعوا لي تاني الناس يعني، كان ذهبوا لمحدث آخر الناس كانت تحتاجه أكثر من عبد الرزاق يومئذ، المهم فالراجل مغموم ما نام مغموم من انتهار عبد الرزاق له فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال النبي صلى الله عليه وسلم له في المنام ما لي أراك مغموما قال قلت يا رسول الله سألت عبد الرزاق أن يقرأ علي فزبرني نهرني يعني شد علي أوي فقال إن أردت أن تكتب العلم لله فاكتب عن القعنبي ومحمد بن فضل السدوسي وعبد الله بن رجاء ومحمد بن يوسف الفريابي النبي قال له كده قال له انت عايز بقى في المنام طبعا هذا هذه رؤيه طبعا الرؤيه هذه يستانس بها ما- مش مش فيها حجه على حاجه يعني لو عايز تكتب بقى الحديث بجد لله روح للناس دي روح للقعنبي اللي عارم محمد بن فضل السدوسي للفريابي محمد يوسف الفريابي لعبد الله بن رجاء الغداني روح لهم قال فاصبحت حكيت الرؤيا لاصحابي بقى وللناس فجاءني عبد الرزاق وقال شكوتني لرسول الله صلى الله عليه وسلم كده عم الشيخ احنا حبايب بقى من اول غلطه تشكيني على النبي صلى الله عليه وسلم طب تعالى بقى تعال- تعال تعال حتى احدثك ما باقي قلت لا والله لا تحدثني بشيء بعد اليوم ولا ولا كلمه يعني تعالى احدثك يا ابني خلاص عشان ما نزعلش النبي صلى الله عليه وسلم منا قال له ابدا والله ما يحصل قال هات حتى اقرا عليك اكمل لك اللي ناقص قلت لا والله ثم لحقت باولئك النفر بمحمد بن فاضل عالم صاحبنا والمجموعه دي فكتبت عنهم فده يعني كما قلنا الرؤى هذه ما هي حجه يعني يستأنس بها فالنبي صلى الله عليه وسلم بيوصي بالرواية عن هذا الرجل وذكره مع هؤلاء الأفاضل من المحدثين وده يعني إيه ده يذكر في مناقبه وإن كانت رؤية ولكن يستأنس ب- بها كما قلنا ال- عارم هنا حدث عن الوضاح عن أبي عوان اليشكري الوضاح بن عبد الله اليشكري وهذا آه، إمام مشهور بكنيته ثقة ثابت وترجمنا له قبل هذا ويروى عن زياد بن علاقة ابن مالك أبي مالك الثعلبي الكوفي من الثقات المعمرين يقال أنه أدرك ابن مسعود ده قديم قوي يعني وحدث عن عمه قطبة بن مالك وعن جرير بن عبد الله البجلي وعن مغيرة بن شعبة وأسامة بن شريك وجماعة وروى عنه شعبة والثوري وشيبان النحوي وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وأبو عوان الوضاح اليشكري وأبو الأحوص وسفيان بن عيينة وطائفة وهو أكبر شيخ لابن عيينة أقدم وأكبر شيوخ ابن عيينة زياد بن علاقة قال ليس بن أبي سليم أدر- أدرك ابن مسعود وقال النسائي وغيره ثقة رحمة الله عليه وما- لعله جاوز المائة عام نفس الايه نفس ال- الحديث اللي سبق بس ده في قصه ان جرير بن عبد الله البجلي ومثل المغيرة بن شعبه وكان المغيرة بن شعبه كان والي الكوفه كان والي الكوفه في ايام معاويه وتوفى سنه 50 من الهجره وعند موته السناب قبل أن يموت يعني السناب آه، ابنه عروة ويقال أنه السناب جرير بن عبد الله البجلي ولهذا جرير خطب الخطبة دي قال لهم أنا بس ما كان معاكم ولكن أجيكم أمير يعني وإنما طالبهم بال- بال- بالسكينة والوقار والرزانة والهدوء على تقوى الله تعالى لأن في الغالب وفاة الأمراء كانت تؤدي للفتنة واضطراب وده كان في في الكوفة يوم- يومئذ الكوفة يومئذ معروفة كانت الكوفة يومئذ مشهورة بالمخالفة والشدة على الولاة والاضطرابات الدائمة عشان كده كانوا بيجيبوا لها يعني أشد الولاة اللي يعرف يتصرف مع الناس دي عشان حد يكون يعني إيه حازم شوية فهو لما مات المغيرة بن شعبة قال لهم يعني عليكم باتقاء الله والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير اصبروا ده أنا بنصحكم ما أنا مش مش طالع بحاجة من وراكم يعني فكانت هذه مجرد نصيحة له وهذا كان سبب الحديث حتى يأتيكم أمير وبالفعل بعت لهم آه، يومئذ معاوية بعت لهم نائبه على البصرة زياد تمام و- وسيره أميرا على الكوفة جمع له هذا وزن وقال استعفوا لأميركم استعفوا لأميركم يعني اطلبوا له العفو وادعوا الله له بالإيه بأن يعفو عنه وفي رواية استغفروا لأميركم فإنه كان يحب العفو يعني كان رجل يعفو عن الناس وده يعني الجزاء من جنس العمل ما دام كان يعفو عنكم فسالوا الله ان يعفو عنه كما كان يعفو عنكم وكان يراضيكم يعني وذكر وذكر الحديث قال لهم انا بقول لكم كده ليه يعني قال جئتم صلاه فقلت ابايعك يا رسول الله ف آه، ابايعك على الاسلام فلقنني يعني فيما استطعت والنصح لكل مسلم ولذلك انا بنصحكم الان ثم قال ورب هذا المسجد فإما أنه يقصد به المسجد مسجد الكوفة اللي كان بيخطب فيه يعني أو يقصد به الكعبة ولذلك جاء بعض الروايات ورب الكعبة وأشار لها لعظمتها وقربها من قلوب الناس وكانت بعيدة في الواقع في الأرض عنهم يعني إني لكم لناصح في في في في نصحي لكم بالهدوء والصبر والأناة وعدم الاضطراب حتى يأتي أمير إني لكم لناصح وما جرأني وما وما جرني لهذا النصح إلا أني قد بايعت عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا ال- ال- الحديث إيه، ال- العلماء بيقولوا إن التقييد بال- بالمسلم فيه للأغلب للأغلب هو يقول النصح لكل مسلم وإلا فالنصح للكافر أيضا معتبر يعني ينصح الكافر أيوة ينصح الكافر ينصح إزاي الكافر بأن تدعو له بالإسلام تدعوه للإسلام دعايته للإسلام هذا نصح له في الحقيقة وكذلك إذا استشارك فأشر له بالصواب لو استشارك في شيء ليس فيه مضرة للمسلمين فأشر له بالصواب انصحه أيضا ما فيش مشكلة والحديث ده هو آخر حديث في كتاب الإيمان والعلماء بيقولوا البخاري ختم كتاب الإيمان بباب النصيحة مشيرا إلى أنه عمل بمقتضاه في الإرشاد إلى العمل بالحديث الصحيح دون السقيم فهو من نصح البخاري للأمة أنه عمل بالصحيح وجمع لها الصحيح فهو كأنه إيه بيقول لهم أنا برضو واخد بالنصيحة هو ثم خطبه بخطبة جرير المتضمنة لشرح حاله في تصنيفه فأومأ بقوله فإنما يأتيكم الآن إشارة إلى ما سيأتي من علم- العلوم في باقي الكتاب بقى العلم بقى والت- والطهارة والحيض والحاجات اللي جاية بعد كده واللي جاية بعد كده كلها يعني إيه، فإنما يأتيكم الآن إلى وجوب التمسك بالشرائع حتى يأتي من يقيمها إذ لا تتلفظ منصورة وهم فقهاء الأصحاب الحديث وبقوله استعفوا لأميركم كأن البخاري بيقول اطلبوا لي الدعاء طبعا هذا يعني من باب الإيه من باب الت- اللطائف يعني وإلا ليس في هذا نص على ذلك إنما هو من باب حسن التلطف يعني ثم ختم بقوله استغفر ونزل دي آخر كلمة في الكتاب كتاب الإيمان فأشعر بختم الباب ثم عقبه بكتاب العلم لما دل عليه حديث نصيحة من أن معظمها إنما يقع بالتعلم والعلم والتعليم النصيحة دايما بتيجي بالتعلم والإيه والتعليم كما قلنا دي لطيفة يختم بها الباب آه، هذا الباب اشتمل من أول مقدمته كتاب الإيمان ومقدمة بدء الوحي على 81 حديثا بالمكرر حيث المرفوعات في 81 حديث آه، بالمكرر بقى اللي هو يشمل كل حاجة يعني منها في بدء الوحي 15 وفي الإيمان 66 المكرر منها 33 منها في المتابعات بصيغة المتابعة أو التعليق 22 في بدء الوحي 8 وفي الإيمان 14 ومن الموصول المكرر 8 ومن التعليق الذي لم يوصل في مكان آخر ثلاثة ده تفصيل تفصيل ما في هذا الكتاب من أحاديث مرفوعة وموقوفة ومعلقة ومتابعات من خبير ماهر مكث عليه عمره وبقية ذلك وهو ثمانية وأربعون حديثا موصولة بغير تكرير وقد وافقه مسلم على تخريجها كلها إلا سبعة وذكرناها في أوقاتها يعني وجميع ما فيه من الموقوفات عن الصح على الصحابة والتابعين 13 أثرا معلقة كل ما فيه من موقوفات الصحابة والتابعين كلها معلقات غير أثر ابن الناطور اللي هو في قصة آه، هرقل مع أبي سفيان فهو موصول وكذا خطبة جليل في كتاب الإيمان اللي هي آخر خطبة ذكرها جليل في آخر كتاب الإيمان في حديث الليلة دول فقط الأثران ال- عن الص- الموقوفان على الصحابة اللي هم موصولان وباقي أثار الصحابة في كتاب الإيمان وبدء الوحي المقدمة بدء الوحي هذه كلها إنما هي معلقات هذا والله أعلى وأعلم وللقاء آخر إن شاء الله